أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله الوتر اسم الله تبارك وتعالى الوتر لم يرد في القرآن الكريم وإنما ورد في السنة المطهرة فورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعون اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر وهنا هتبقى إشارة مهمة يعني الحديث الباب حديث الأسماء والصفات خص من سائر الأسماء اسمه الوتر بالإشارة ولم يذكر اسما آخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعون اسما من حفظها وفي اللفظ الآخر من أحصاها دخل الجنة ثم خصص من سائر هذه الأسماء اسمه الوتر خاصة فقال وإن الله وتر يحب الوتر الوتر في اللغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد الأعداد بتنقسم إلى أعداد فردية وأعداد زوجية كما هو معروف شفع ووتر فالوتر لغة الفرد أو ما لم يتشفع من العدد وقالوا في هذا المعنى أن الله عز وجل لما قال وأقسم بالشفع والوتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر قالوا في تفسير ذلك أن الوتر هنا الله جل وعلا وهو يقسم بنفسه سبحانه وتعالى لأنه واحد لا شريك له وأحد لا مثيل له أما الشفع فجميع الخلق لأنه ما من مخلوق إلا وهو في احتياج لمن يكون شفعا له هذا المعنى أشار إليه الرحمن تبارك وتعالى فقال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ومن كل شيء خلقنا زوجين يبقى كل شيء ربنا بيقول كل شيء على ظهر هذه الدنيا وفي هذا الكون خلقه سبحانه وتعالى له زوج كل شيء في عالمنا نحن يبقى ذكر وأنثى وهكذا الخلايا كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين الأهم الإشارة هنا لعلكم تذكرون نتفكر فيه نتذكر إيه فقال ففروا إلى الله نتذكر الفرار إلى الله ليه قال آه علشان أنت هتتعرف على صفتك الأساسية وهي صفة الفقر إن أنت محتاج محتاج أنت كذكر محتاج إلى أنثى وإلا لا تسكن ويبقى عندك مشاكل واضطرابات محتاج رفيق لو قعدت لوحدك محتاج مؤنس محتاج من يقوم لك بأمورك ما تقدرش تقوم بكل صغيرة وكبيرة في الحياة أكيد هتحتاج إلى عامل يساعدك هتحتاج إلى الفلاح اللي بيزرع الزرع علشان تأكل كل واحد مننا سيحتاج فقير إلى غيره فقال ساعتها هتتذكروا إيه هتتذكروا الفرار إلى الله لأن الله ما اتخذ صاحبة ولا ولد لأن الله هو الوتر هو الأحد الواحد سبحانه وتعالى فأول معنى هنا مشار إليه في قوله تبارك وتعالى والشفع والوتر على هذا التقدير عند بعض أهل العلم أن الشفع هنا هو المخلوقات وأن الوتر هنا هو الرب تبارك وتعالى نستفيد منه هذا المعنى الأساسي ابن القيم بيذكر في أول كتاب طريق الهجرتين بيقول إن الناس قاعدة تختلف كيف يعرف الله إيه اللي قال يعرف ربنا بالنظر يعني يعرف ربنا بالنظر في مخلوقاته وفي آثاره في الكون واللي قال يعرف ربنا بالعقل فلو انت قعدت تحسبها هتوصل بالعقل الصريح إلى وجود الرب قال ولا يعرف الرب بشيء أفضل من الفقر إن أنت محتاج له فلا يعرف بشيء أفضل من الفقر إليه سبحانه وتعالى فكل الخلق في احتياج أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى بعض المفسرين قالوا الوتر آدم والشفع شفع بزوجته فأصبحوا اثنين على معنى برضو هيفيدنا في نفس الإشارة أنه لم يكتفى بخلق آدم وإنما كانت حواء له حتى يسكن في هذه الأرض قلنا هذا الاسم معناه في حق الله تبارك وتعالى أنه الفرد الذي لا شريك له ولا نظير عشان كده اختير من جملة الأسماء للدلالة على هذا المعنى الأساس وهو معنى التوحيد هو الأحد الصمد هو الذي لا شريك له هو الود بس هتفرق إيه عن الأحد وهيفرق إيه عن الواحد ما هي المعاني كلها بتصب في دائرة واحدة دائرة التوحيد مفتاح اسمه الوتر التميز لما نيجي نقول كلمة وتر ملوش مثيل ومتفرد سبحانه وتعالى متميز وهيبقى مضمون حظ العبد من هذا الاسم انه يتميز ما ينفعش تبقى مؤمن وما تبقاش متميز ما ينفعش ان انت تؤمن بان الله هو الوتر وما تبقاش في المكان اللي ربنا اختصك بيه ما تبقاش انت رقم واحد ما ينفعش تبقى من جملة الأعداد لازم تبقى أنت الرقم الصعب تبقى أنت الرقم المتفرد هو ده اللي بيؤمن باسم الله الوتر قال الخطابي الوتر هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير وقال الحليمي ومعناه أنه إذا لم يكن قديم سواه فلا إله غيره ولا رب سواه ولم ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه ما هو متميز ليس كمثله شيء فما ينفعش تلحق به ملك ما ينفعش تلحق به نبي مرسل ما ينفع لأنك بتلحقه به إزاي ما هو متميز ليس له مثيل سبحانه وتعالى فاهمين فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم إليه فيعد معه عشان كده لما صعد الرجل على المنبر وقال من أطاع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصهما فقد خسر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندة أنا وربنا نبقى في ضمير واحد ما ينفعش فحتى في اللفظ قال له ما ينفعش لأنه في إيه لأنه فرض صمد سبحانه وتعالى هو الوتر فاهمين فلا يصح بحال أن يضم إليه شيء من مخلوقاته فيعد معه فهو الوتر الذي لا شريك له ولا نظير ومعناه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام له ما هو وتر لا ينقسم فاهمين المعنى؟ طيب احنا قلنا انه العبد اللي هيؤمن باسم الله الوتر المفروض تظهر آثار هذا الاسم في حياته ازاي أول حاجة هيبقى عنده وحدة هدف سكة واحدة هيبقى متميز أحد الباحثين الفضلاء دكتور محمد موسى الشريف له كتاب ماتع اسمه أثر المرء في دنياه وفكرة الكتاب هي فكرة التميز بيقول ما ينفعش تبقى شيء في المعادلة انت لازم تبقى ركن راكين فيها ما ينفعش لو انت مسلم ان انت تبقى كسقط المتاع فبيقول انا قعدت اتدبر احوال الصالحين والعلماء الافذاذ لو رجعت الكتب العلماء سير العلماء مثلا في كتب الفقه مشهور تراجم العلماء تجد كتب تسمى كتب الطبقات تلاقي طبقات الأحناف طبقات الحنابلة طبقات الشافعية لو مسكتوا الكتب دي تلاقي أسماء كانت تقيلة قوي وليها وزنها ولا أحد يعرفها وأسماء تلاقيها على كل لسان في الفقه الشافعي مين يعرف البلقيني لكن مين يعرف الإمام النووي تلاقي الناس كلها عارفة الإمام النووي رياض الصالحين والأربعين النووية في كل بيت في كل مسجد صح كده اسم الإمام النووي تلاقيه على كل لسان الإمام النووي مات وعنده يا إما 43 سنة يا إما 46 سنة ومات وهو واضع يده على خده فكان لا ينام متوسدا لما تلاقيه الإمام بينام إزاي يصلي الفجر شوية ويقعد كده وهو قاعد ما بيفرش ظهره هو كده فذ كتبه وآثاره شيء آخر بس في ناس سابت آثار برضه وكتب بس لم يكتب لها ذلك قال أنا قعدت أتدبر لماذا تميز النووي ولماذا تميز الغزالي ولماذا تميز هؤلاء ليه الأئمة الأربعة من القرن الثاني إلى قرننا الخامس عشر ده لغاية النهاردة كلنا عيال على فقههم وعلى علمهم كان فيهم ايه تميزوا ليه طب ما هو كان فيه غير الأئمة الأربعة أسماء تقيلة قوي برضه وفقهاء كبار وعظام ايه المسألة المرتبطة ما بين المتميزين فخرج بعدة نقاط وهي دي المعاني اللي احنا عايزين نحفرها النهاردة في وجداننا علشان خاطر تتغير حاجات كتير هتلاقي حياتك بقى ليها شكل آخر لو فهمت المعنى ده الأول معنى الحال مع الله عز وجل وده احنا ما نتدخلش فيه بس بيبقى ركن أساس في المعادلة مش هينفع بأي حال من الأحوال يكون متميز وما يكونش ليه حال مع ربنا فأكثرهم إخباتا وأكثرهم انكسارا وأكثرهم ذلا وأكثرهم تواضع وأكثرهم إنابة وأكثرهم توكل وأكثرهم تحبب اللي ليه حال مع ربنا ما ينفعش برضه تبقى ماشي كده وعايش وملكش خلوة بتخلو فيها بربنا وبتكون فيها الحال ده الفضفضة اللي بتبقى بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى المناجاة اللي تبقى بينك وبينه ليك حال بتحس بقربه قلبك ربنا فتح فيه عين البصيرة الحال ده طبعا يتكون بالمعرفة واللي احنا قاعدين بنعمله ده عشان نوصل لشيء منه ان احنا نتعرف على ربنا اكثر فيورث ده الحال مع ربنا سبحانه وتعالى بكثرة التعبد بما يحب من ذكر ودعاء وقرآن وأبواب الخيرات لا تترك شيء تسارع في ذلك تكون الحال مع ربك سبحانه وتعالى ودايما لما حد بيجي يسألني الفتن والشغل وانت عارف الدنيا والأولاد وي وي وي وي كلنا في الطاحونه دي ويبقى الجواب دايما ازاي اخرج من الفتن اقول له كون حال في وقت خلوة انتهز فرصة انك هتروح تعمل عمرة فتقعد لك عشرة ايام تجدد ايمانياتك وابعد بقى عن كل حاجة عشان تعرف تكون الحال ده هتعرف تعمله بربع ساعة ربع ساعة مش عايز اكتر من كده بس في خلوة وانت بتناجي ربك وبتدعيه والموضوع ما بقاش روتين بقول الأذكار أقوم أصلي الخمس صلوات أصلي النوافل أعمل كذا روتين لا لا حال القلب بيحيا في هذه الأوقات فلما هتكون ده هيبقى بدأت تتقرب فهتبتدي الحياة يبقى عليها سلوفان جديد سلوفان تاني خالص ما هو بقى في حال بقى في حاجة دخلت القلب فالدنيا بدأت تخرج شوية فبقيت وانت بتعمل بدأت تفتكر ربنا في شيء فبدأت وانت عايز تشتغل تنوي نية صح إنما لأن احنا منغمسين في الدنيا ومش شايفين غيرها وما بنقعدش إلا مع أهل الدنيا حتى لما بنرجع بيوتنا بنبقى برضه في دنيا فعشان كده مش عارفين نكون الحال ده مع ربنا فما بنتميزش عند ربنا أول شيء كون حال معاه كون حال بدعوة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كون حال بدوام الذكر المحب لا يمل من ذكر حبيبه كون حال زي ما كان السلف يتفاعلوا مع كلام ربنا كلام ربي كلام ربي حبيب قلبي الكلام ده بيتغرس في قلبي بشكل تاني حاسين المعنى ده اللي صاحب حال مع ربنا سبحانه وتعالى وده لابد أن تجده منفردا بشيء فربنا يكتب له القبول تعرفوا هي فكرة الأربعين النووية أنه أثر حديث والحديث أصلا فيه مقال أنه اللي يجمع يعني أربعين حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم له كذا وكذا فالعلماء قالوا نستأنس بالحديث وكل واحد بدأ يجمع أربعين حديث عملوا أربعينات قد كده ولا واحدة من دول كتب لها البقاء ولا تسمع عن أي حاجة منها والأربعين النووية من وفاة الإمام النووي في القرن السادس لغاية دلوقتي 900 سنة المسلمين بيتذكروها وبيحفظوها ويحفظوها أولادهم هو ده الحال وانت كده تلاقي واحد تقرأ له كلامه يدخل قلبك وتلاقي واحد يختصر الكلام تيجي تقرا نفس الكلام الاولاني ليه اثر تاني خالص على ان خلاص بقى يعني الناس اختصرته وطلعت منه الفوائد واللي عمل واللي سوى فخلاص بقى ناخد الكلام الجديد تلاقي برضه ترجع لكلام الإمام الأول اللي كاتب الكتاب طعم تاني وإحساس تاني والكلام بيخش حاجة تانية هو كده ما هو احنا ما بنبتكرش هو احنا يعني أي داعية ولا أي طالب علم ولا أي عالم هيجيب ما هي نفس الآيات وهي نفس الأحاديث هنجيب منين يعني بس هي بتبقى مسألة تانية واحد تسمع الكلام يقر في قلبك واحد مهما يقول لك من علم الأولين والآخرين ولا كأنه عمل حاجة هو ده الحال أصحاب الأحوال مع ربنا سبحانه وتعالى اللي بيكتب لهم الله عز وجل البقاء والثناء والتميز بأحوالهم فأول صفة قال يكون لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى الأمر الثاني مبدعين مش زي كل الناس عنده فكرة تانية بيبقى عنده في شغله تجد فيه فعلا في عمله تميز مبتكر مش ماشي وخلاص لأن في ناس كتير العملية استنباط عادي يعني امسك الكتاب ده لخصه طلع لي كل الكلام اللي هو كذا وكذا وكذا اعمل جمع وترتيب انقش خلص دلوقتي العملية مفيش أسهل من كده يعني قص ولز ولكن في واحد بيبقى حاجة تانية الكلام لما بياخده بيتعامل معاه بشكل آخر فيطلع منه حاجة تانية فمبتكر صاحب فكرة مختلف عن غيره فدايما لما تسمع كلامه أو لما تقرأ تقرأ مصنفاته أو كتبه تلاقي ليه شأن مختلف وهكذا في سائر الأمور ما هو في كذا مهندس لكن في مهندس مختلف وكذا طبيب لكن في طبيب مختلف متميز بأفكار بإبداع بحرص بيبقى عنده مهارات مختلفة فتاني حاجة مبدع تالت حاجة صاحب رسالة المتميز يختلف عن غيره انت لما تقعد مع واحد عايش لقضية تلاقيه بيتكلم بشكل مختلف عايش بجد عايش للمعنى ده هو عايش ان دين ربنا يبقى دايما هو الأعلى كلمة الله هي العليا فتلاقيه مش زيك هو مش على بعضه هو طول الوقت قاعد في حاجة من جواه كده مختلف عن سائر الناس عايش لمعنى ما بيعرفش ينام ما هو كانوا قد ايه قادة بس ما كانش فيه زي صلاح الدين ما هو صلاح الدين اللي الناس كلها عادي ان الاقصى دلوقتي في ايد الصليبيين وبنحاول ونعمل لكن هو ما يعرفش يضحك لما يلاقي الناس تضحك ما يضحكش هو مختلف عايش لرسالة مختلفة عن سائر الناس وتلاقي كده كل واحد عنده هدف عايش له أنا عايز يبقى بصمتي في الدنيا ولد صالح فتلاقيه معتني بتربيته مش زي كل الناس ده قاعد يقرأ ويسمع ويستشير ويروح ويعمل ومتدقق في كل حاجة عايز يطلع ابن صالح يدعو له فمتميز عن البقية في تربية أولاده هو شايف ان بابه ان ربنا اداله مواهب معينة مختلفة عن سائر الناس فتلاقيه بيستخدم مهاراته دي فعلا بيفعلها لله احنا لما كنا ندرس في الجامعة مثلا اي علم من العلوم تلاقي اللي عنده اخلاص انا كنت بدرس علم اللغة ده علشان خاطر افهم القرآن فتلاقيه ياخد القاعدة بتاعة النحو ولا بتاعة البلاغة ولا بتاعة كذا وطول الوقت قاعد بيشوف تطبيقاتها ايه في القرآن اصلا ما كنتش باخد مادة وبمشي فمختلف عنده رسالة عايش لها فمتميز هو ده الوتر هو ده الفرد هو ده اللي ما تلاقيش ليه أمثلة كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لو احنا قلنا الناس دي كلها قسمناهم كأنهم مثل الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة في كتير إبل بس مش أي جمل ينفع تركبه يبقى راحلة ينفع تحط عليه زادك ينفع يشيلك ويشيل أولادك مش أي جمل هو ده كتير والواحد يخبر الكلام ده في التعامل المباشر مع الشباب ومع الناس كتير يبقى يقول لك ماشي وا وا وا ويبقى عايز عنده استعدادات لكن ساعات الجد ما تلاقيش هي امكانياته ما تجيبش لا تكاد تجد فيها راحلة فتالت حاجة يبقى صاحب ايه صاحب رسالة صاحب هدف صاحب قضية تلاقيه ده يجي يدخل ينام مش عارف ينام النهاردة عملنا حاجة بنينا شيء اتقدمنا خطوة ولا احنا محلك سر ما يعرفش ينام طب أقوم أعمل أي حاجة طب أسوي أي شيء مش هينفع كده بخيل بزمانه عايش لقضية حقيقية في حياته مش بقى قد أهمتهم أنفسهم عايش لنفسه وهمه هم نفسه وأكتر حاجة شغلة شهواته وأكتر حاجة مقرقاه هي رغباته نفسي في كذا ومش عارف أجيبها إزاي وأهم حاجة القرش فوق القرش وأعمل كذا وأسوي كذا هو ده أهم شيء في حياته فعايش لرسالة دنية للأسف إنما أصحاب الهمم العالية دول بيعيشوا المعاني تانية خالص وقضايا تانية خالص فعشان كده بيكتب لهم التميز ده الصفة الرابعة بتبقى ليهم صفات نفسية مختلفة عن سائر الناس أصل صاحب الرسالة ده ما ينفعش عشان يبقى متميز تلاقيه بقى غلاوي وتلاقيه حسود وتلاقيه حقود وتلاقيه مش عارف ايه وشاغل نفسه بقى بفلان اللي جه وفلان اللي راح والمشاكل اللي مش عارف ايه انما صاحب الهمه العاليه وصاحب القضيه الكبيره دي وصاحب التميز ده ما هيبصش على السفاسف دي ايه ده ايه اللي الناس شاغله بالهم ليه ده فيبقى متميز النهارده واحد اول جامعته او هو في شغله هو متميز فعلا خلاص هو بيحس بالغريزه دي لانه كل الناس فيها غريزه التميز بس للأسف كل واحد مننا بيوجهها على حسب على حسب قضيته ورسالته فاللي بتبقى رسالته في إطار معين هو بيحب يتميز على الناس فتحب بقى زي انتوا عارفين كده النساء لما تبقى الواحدة تروح مسيغة نفسها وتطلع مش عارف ايه وتبقى عايزة بقى في الأفراح وفي البتاع عايزة تظهر ان هي يعني الايه وتشخشخ يعني ايديها وبتاع ان انا متميزة يعني انا اللي معايا الفلوس والناس اللي معاش ويركب العربية الفلانية اللي هو عارف ان مش اي حد بيركبها عشان خاطر الناس تقول هو عايز تميز الناس لكن في واحد تاني بيفكر في التميز عند رب الناس بشكل آخر سبحان الله لسه واحد من الشباب امبارح سائلني فبيقول لي كيف أكون متميزا عند الله قلت له بص فيما أعرف أعظم التميز أن تكون محبوبا له لأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء ونادى المنادي في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه إذا أحب الله عبد نادى جبريل في أهل الملأ الأعلى أن الله أحب فلان فأحبوه فيكتب له القبول في الأرض ويبسط له ذلك في السماء يعني كل الدنيا بقت بتحبه وبقى هو شيء مميز فأعظم التميز عند الله عز وجل أن تكون محبوبا له وده ما يتحققش إلا بأشياء وأهمها دوام الوصال اللي هي رقم واحد الحالي وفي نفس الوقت ما هو مش هحبه وأنا معرفوش معرفوش حق المعرفة فلازم تسجل على قلبك نعم اللي تاخد بقلبك ليه احنا مش هنضحك على بعض ما انت شايف الناس زيك زيهم فمش هتقول لي بقى ان نعمة العينين والايدين والرجلين ده هي دي اللي بتبقى يعني حاسس انت بيهم قوي فبتحب ربنا قوي انما النعمة اللي انت بتختص بيها بتبقى هي دي غالبا النعمة اللي بتجيب قلبك لربنا سبحانه وتعالى قلت له يا يا ما انت كريم يا رب والله ربنا فعلا ستير ده لو كان ايام زمان لما كان كذا ولا كذا ده ما كنتش دلوقتي حد يطيقني تلاقي بقى الواحد قاعد بيعدد النعم العافيه والستر وي وي وي وي فيحبه ويقبل عليه فلما يتزرع الحب ده في القلب يبقى حاله مختلف اقباله على ربنا مختلف فيبقى مميز يبقى احنا قلنا اربع حاجات اهو اول حاجه لازم يبقى ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى تاني حاجه لازم تبقى عندك فكره مختلفه فكر باسلوب مختلف بلاش تبقى تقليدي ثالث حاجة لازم يبقى عندك هدف ورسالة مختلفة رابع حاجة لازم نفسيتك تختلف فتتعالى على السفاسف وتعلو بهمتك لتكون بحق لك نصيب من هذا التميز عند الله تبارك وتعالى طبعا المعنى ده بقى معنى شريف ومعنى عالي معنى التميز ده ومذكور في القرآن ومذكور في السنة بمعاني عدة ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الناس في سورة الواقعة قسمهم ثلاث أقسام في سابق وفي من أصحاب اليمين وفي أصحاب الشمال السابق والسابقون السابقون أولئك المقربون أدي المتميزين لما اتكلم عن دول أمرنا بأن احنا نستبقي معهم الخيرات بصوا سيدنا عمر كان يقول ايه يقول سابقنا سابق خلي حد يسبقني اللي يسبقني يبقى ده اللي اسمه سابق بجد هي كده بقى بص النفسية هو مختلف ما هو مميز وهو ده معنى بقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عندهم شيء مختلف عن سائر الناس فيقبلون على الله عز وجل إقبالا آخر شوفوا قالوا إيه في المعاني دي يقول ابن رجب لما سمع القوم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أي سورة الحديد فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة فسارعوا إلى بلوغ هذه الدرجة فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب هذا العمل هو السابق فيحزن لفواته احنا بنتسابق فين بقى احنا بنتسابق هو هيقول كده ابن رجب قال دول كان بيتنافسوا في درجات الآخرة ثم جاء من بعضهم قوم فعكسوا الأمر فصار يحزن ويأسف شايف يا عم شايف هم دول الناس اللي عايشة شايف راكب ايه وعايش فين وعامل ايه مرتاح انما احنا بقى مكتوب علينا اللهم لك الحمد عايش هو في سكة تانية خالص انما اقول له بقى فلان بفضل الله عز وجل كل يوم بيقيم الليل بخمس اجزاء ربنا يكرمه وفلان بيصوم يوم ويوم ياه وقادر على كده ربنا يتولانا ان شاء الله في عباده ولا كأن اي حاجة بتحصل هو كده للأسف الشديد حالنا كذلك هؤلاء ينافسون ويستبقون الخيرات ونحن نستبقي الدنيا قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة جاي يقول لك كذا وكذا وكذا قال له أرميها في نحر اديها له يا عم دنيا ايه اللي انت قاعد بتعمل عليها الدنيا لا تساوي عند الله شيء لو كانت تساوي شيء ما سقى منها الكافر شربة ماء انت بتتكلم في ايه بتتكلم في شيء لا يساوي شيء عند الله عز وجل إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة مش أنت عايز تكسبه ما احنا عندنا حتة التميز اهي وعايز بقى أنت اللي تكسب اللي الكسبان أنهي في الخواتيم والخواتيم فين عند الرب الآخر إن إلى ربك الرجعة فسيبها له بس تعالى بقى نشوف هيبقى مين اللي ليه الدرجة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن هو ده الفايز الحقيقي قال من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فألقها في نحر وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب وذكروا في هذا قصة إن واحد جه لملك بن دينار قال له شفت ده أنا شفت امبارح رؤية عجيبة شفت إن منادي بينادي الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل يلا هلموا إلى الله فوجدت ما من أحد من الناس يرتحل إلا محمد بن واسع محمد بن واسع ده كان إذا رؤي ذكر الله هو كده تشوفه تلاقي نفسك قاعد بتشكر ربنا تنزل عليك الرحمة على طول فمالك بن دينار ده رخر يعني من سادة العباد فلما سمع ذلك أغمي عليه في الحال وخشي ألا يكون عند الله بالمنزلة بيتقطعوا عشان الآخر وقال أحدهم لو أن رجلا سمع برجل أطوع منه لله كان ينبغي أن يحزنه ذلك والقصة مشهورة قصة عمر مع أبي بكر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مني مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته هو نفسه شاكك يعني يمكن المرة دي ينفع فالمرة دي بقى احنا هندكن الايه العمل ومفيش بقى بعد ولا قبل نص الفلوس انت فاهم يعني ايه نص الفلوس نص الفلوس يعني اللي في ايدك ده نصه ولا بقى هتبتدي تقول هحط ايه في تجاره وهحط ايه لعيالي و- نصه خلاص نص الرصيد اللي تملكه دلوقتي لله في بقى اكتر من كده قال الان فجئت بنصف مالي انا النهارده المتميز انا النهارده السابق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت فقلت مثله سبت لهم نص الفلوس يعيشوا هم بالباقي واتى ابو بكر بكل ما عنده فقلت يا ابا بكر ما ابقيت لاهلك قلت ابقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسبقك بعدها أبدا كفاية بقى ممكن مش هتنفع هذا شأنهم بصوا الروح عاملة ازاي عبد الله بن مسعود يقول عنه شقيق بن عبد الله مرض عبد الله بن مسعود فعدناه فجعل يبكي فعوتب فقال إني لا أبكي لأجل المرض لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرض كفار أي فحسب ان هو يعني بيعيط علشان خاطر حاسس بقى انه خلاص قرب الاجل وتعب المرض و و قال لهم لا لا لا مرض ايه اللي انتوا عاملين عليه المرض كفاره انما ابكي انه اصابني على حال فتره ولم يصبني في حال اجتهاد انه يكتب للعبد من الاجر اذا مرض ما كان يكتب له قبل ان يمرض فمنعه منه المرض قال ما كنتش فايق اليومين اللي فاتوا دول وجالي المرض فيهم فهيتكتب لي على الوقت اللي فات الوقت اللي انا كنت فيه مش عالي فدلوقتي هيتكتب لي الاجر ده وكده الاجر قل فانا ببكي على ضياع هذه الاجور لقد فرطنا في قراريط كثيره لما ما كانش عارف حديث سيدنا ابن عمر لما لم يكن يعلم حديث الجنازه وان من صلى على جنازه كتب له قيراط من الاجر سواء دفنها او حتى تدفن كتب له قراءة آخر قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة الجنة إيه ده الأجر ده يفوت مني إزاي هذا الفضيل بن عياض يقول أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجع إنما هو على الجم فإذا تحرك قال ليس هذا لك قومي خذي حظك من الآخرة فاهمين؟ لما يجي ينام يبقى قاعد مكسوف أخش أنام وربنا نزل في الثلث الأخير وأنا مش مستني يعني قبل الثلث الأخير طب مش المفروض أستنى بقى اللحظة اللي ربنا هينزل فيها دي طب ولو في الثلث الأخير أبقى قاعد نايم وسايب أنا ال- الوضع كده فمش عارف ينام فياخد بس كده قسط من النوم ويبتدي يقول لها قومي خذي حظك من الآخرة كان ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار فيكبر الله ويسبحه ويذكره ويقول إنها ساعة غفلة للناس متميز الناس كلها ده بكام وده بإيه وده بإيه وسوق وهو قاعد يقول آه الناس دلوقتي غفلة أنا بقى الذاكر لله في الغافلين وقالوا في الآثار ذاكروا الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين كأن الناس كلها جرت وهو ده اللي وقف هو ده الذي صار كأنه يقاتل عن الأمة كلها وهذا الأسود ابن الأسود كان لا يأكل الخبز إلا بنية كان يأكل فإذا ثقل عن الصلاة خفف بها فإذا خفف ضعف فأكل ليقوي فمين يعمل إيه؟ يقعد يصلي يصلي ويتعبد ويقوم بمصالحه أول ما يحس بالضعف يروح واخد لقمة اللي هو أنت عارف لما بنيجي في رمضان مثلا وأنت فعلا قاعد على الفطار فقاعد تقول بالليل قيام بقى وبتاع نص لبطل احنا الصلاة طويلة وهيبقى الوضع كذا فبتاكل فعلا وانت واخد نية عشان فعلا تعرف تصوم بكرة وتعرف تقوم دلوقتي و- فبتعمل ك- الشيء بنية هم كانوا كده بقى حالهم كله كده ما بيتحركوش إلا بنوايا محمد بن المنكدر يقول بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي وما أود أن ليلتي بليلتي بيبص رجل أمه قاعد جنب رجلين أمه يبصها أغمز رجل أمي انا بايت تحت رجليها هي هتقوم عايزه اي حاجه اعمل كذا واخويا قام صلى طول الليل يقول وما اود ان ليلتي بليلته الناس بتتاجر مع ربنا وفاهمه فاهمه ان ان دي من اعظم القربات رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال عمر بن عبد العزيز ان لي نفسا طواقه بصوا بقى انا عايز ابقى متميز ما نالت شيئا إلا طاقت إلى ما هو أفضل منه إنها لما نالت هذه المنزلة الخلافة بقى أمير المؤمنين بقى رقم واحد وليس في الدنيا منزلة أعلى منها طاقت إلى ما هو أعلى الآخرة رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاءت مولاة لعمر بن عبد العزيز خادمة أما فقصت أنها رأت في المنام كأن الصراط قد نصب على جهنم قالت له أنا شفت في الرؤية مشهد يوم القيامة والصراط وعلى جسر جهنم وهي تزفر على أهلها وقعدت بتعيط على أهلها وذكرت أنها رأت رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النار قالت رأيتك يا أمير المؤمنين وقد جيء بك قبل ما تنطق فغشي على عمر بن عبد العزيز وبقي زمانا يضطرب وهي تصيح في أذنه رأيتك والله قد نجوت انت عديت هي بس قالت له رأيتك راح واقع قالت والله أبدا انت ما كملتش رأيتك والله قد نجوت رأيتك والله قد نجوت شايفين الناس لما تعيش لمعنى وتعيش فعلا عمال آخرة بيبقوا حالهم غير حالنا خالص شوفوا معاذ بن جبل كان يقول سيدنا معاذ ده سيد من سادات العلماء يقدم العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برمية رام يعني انت العلماء كلهم بقى اي اسم من الاسامي اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش دي ورا وسيدنا معاذ اصلا برمية رام شوف بقى الرمية دي تطلع كام متر قدام هو رقم واحد قدام والحب اللي النبي صلى الله عليه وسلم صرح له كده اني احبك يا معاذ فكان يقول أنام أول الليل وأقوم آخره فأحتسب نومتي وأحتسب قومتي تميزوا بإيه؟ بنية ممكن أنت تبقى بتقطع نفسك في أعمال والتاني بعمل قليل يسبقك نية النية تفرق ما هو لما تيجي تقرأ في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف أو أضعاف كثيرة المتميز يبص على إيه؟ أضعاف كثيرة إنما دني الهمة آه، عشر حسنات زي الفل حلوين قوي زي الفل حد لاقي عشر حسنات يا عم في الحرب إنما عالي الهمة المتميز وأنا ليه عملي ما يتضاعفش بمليون مش ممكن يضاعف في مليون هو قال أضعاف كثيرة ممكن مليار ممكن رقم أنت ما تعرفوش ولا البشرية تعرفه يتضاعف لك هذا العمل أضعاف كثيرة فأنت ليه آثرت الدني ولم تؤثر الغالي والعالي سبعمائة ضعف وأضعاف كثيرة فتبقى متميز المعنى إن احنا محتاجين ده محتاجين نفعل في حياتنا وسارعوا سابقوا محتاجين نفعل في حياتنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذ الواحد من الصالحين كان يقول أبادر طي صحيفاتي أنا خايف الكتاب يتقفل دلوقتي فيا ترى آخر كلمتين هيكتبوا في الكتاب إيه أبادر طي صحيفتي أنا حاسس إن الملك ماسك خلاص القلم وهيقفل الكتاب لا لا يكتب آخر حسنة يكتب دي كمان أبادر طي صحيفتي لما نسمع عن همم الناس دي ونشوف أحوالهم نعرف إن كل واحد مطلوب منه بعد الدرس يقعد قاعدة مع نفسه ويشوف هو متميز في إيه مفيش مخلوق ما عندوش حاجة أفضل من الآخر بس اللي يعرفها ويستخدمها صح ممكن واحد أنت أميز مني بذكاء أو بمال أو بعافية أو بقدرات وإمكانيات مش عندي بخبرات كل واحد عنده حاجة متعلم حاجة أحسن من التاني في شيء يا ترى هتتميز بيها عند ربنا ولا برضه هتستخدمها في شراء حطام الدنيا الفاني عايزة وقفة عايزة وقفة تفعل فيها الإحساس ده والمعنى ده عشان تبقى بجد حققت الواجب العملي من اسمه الإيه؟ من اسمه الوتر هو جل وعلا يحب الوتر ودي كفاية لما قلنا اسم الله الجميل قلنا ابن القيم قال إن الله جميل يحب الجمال قال دي معرفة وسلوك وهي هنا برضو كده معرفة وسلوك يعني يعني انت عرفت ان هو وتر وبيحب ده دي كفاية انها تبقى تديك الدافع ان انت تتحرك ده بيحبك كده بيحبك متميز فهتبقى متميز ولا هتبقى برضو محلك سر أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه وأن يصطفينا ويجتبينا وينعم علينا ويكرمنا ويتنزل علينا بمننه وفضله ورحمته إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير سبحانه الجواد الأكرم الكريم الأعلى سبحانه أسأله جل في علاه أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم